وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلهي إلهي إن أعرضت عني فمن ذا الذي يغفر ويرحم إلهي إلهي أنت ولي في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى وجل جلاله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين رحمة الله الليلة دي الحلقة الثالثة في أن الله عز وجل أرحم من الأم بولدها بداية لازم نعرف إيه الفرق بين رحمة الله ورحمة الخلق رحمة الله واسعة قالت الملائكة وده ذكر الملائكة تسبيح كانوا بيقولوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وترى الملائكة حافين من حول العرش ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء رحمة الناس محدودة ضيقة لها حدود ما مش ممكن يتخطوها يتخطوها ازاي دي قدرتهم ربنا سبحانه وتعالى رحمته ليس لها أي حد سبحانه وتعالى وجل جلاله طيب في كمان فرق آه في فرق وهو أن رحمة الناس قاصرة يعني إيه قاصرة؟ آه نعني بكلمة قاصرة أنها ممكن تصل إلى مكان دون آخر لشخص دون آخر لكن رحمة الله لا تعز على طالب رحمة الله لا تعز على طالب يعني إيه لا تعز على طالب؟ يعني رحمة الله سبحانه وتعالى تصل للإنسان للحيوان للطير للإنس للجن في كل مكان وفي كل وقت لا يستطيع أحد أن يحجبها عن أحد قال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده اللي ربنا سبحانه وتعالى يرسله من خير لا يمكن حد يحجبه ومن وما يحجبه الله سواء كان بقى من خير أو من شر لا يستطيع أحد أن يؤتي البشر إياه شوفوا ال ال الآيات الجامعة المانعة الجميلة الرقيقة كلها عقائد وكلها إيمانيات في سورة آل عمران قال تعالى قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ربنا سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير رحمة الله لا تعز على طالب يعني ايه لا تعز على طالب يعني ممكن تجيلك في اي مكان في اي وقت مهما كانت المحن ومهما ازدادت الابتلاءات ربنا سبحانه وتعالى يصل اليك برحمته ده يخليك دايما متعلق بمين متعلق بالله سبحانه وتعالى ما فيش مرض يحجب رحمة الله في الشفاء وما فيش فقر يحجب رحمة الله في الغنى وما فيش مصيبة تحجب رحمة الله في الفرج ومفيش ومفيش جماعة من الناس يقدروا يحجبوا عنك نصر الله إن أراد أن ينصرك قال تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده لذلك عايز تنتصر خليك طائع وخليك تقي وخليك صادق قال تعالى قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد كن مؤمنا كن تقيا كن طائعا كن صادقا عشان ربنا ينصرك سبحانه وتعالى وجل جلاله لكن ربنا سبحانه وتعالى إذا إذا الواحد عمل بمعصية الله إذا الواحد كذب في شيء إذا الواحد خان إذا الواحد خادع إذا الواحد نيته سيئة إيه اللي بيحصل أكبر عقوبة ربنا سبحانه وتعالى بيفعلها مع هذا الإنسان إنه بيكل بيكله إلى نفسه ربنا بيسيبه لنفسه خلاص انت اثرت الطريق اللي فيه معصيه اللي فيه كذب اللي فيه خيانه اللي فيه خداع اه اتصرف انت بقى مع نفسك هل تستطيع انك تنصر نفسك هل تستطيع انك تخرج نفسك مش هتقدر والله ما هتقدر إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده رحمة الله لذلك رحمة الله لا تعز على طالب لا- رحمة الله لا تعز على المبتلى يعني محدش يقدر يمنعها من المبتلى محدش يقدر يمنعها من المسجون محدش يقدر يمنعها من الفقير محدش يقدر يحجبها عن الم- عن المريض محدش يقدر يعمل كده رحمة الله لا تعز على طالب رحمة الله دخلت إلى أصحاب الكهف في كهفهم فأخرجتهم شوفوا إيه، رحمة الله دخلت إلى الكهف لأصحاب الكهف شوفوا هم ماشيين بيأملوا في ايه سابوا اقوامهم وسابوا دنياهم وسابوا بلادهم وكل اللي كانوا بيتمنوه ايه ان ربنا يت- ي- يستقبلهم برحمته قال تعالى وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا شوفوا السعادة اللي وجدوها لما تركوا ال ال ال- الناس وسابوا أهاليهم وسابوا أموالهم وسابوا كل شيء لله حتى هم نفسهم كانوا بيقولوا ايه في دعائهم ربنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشد ربنا رحمهم سبحانه وتعالى رحمة الله دخلت إلى يوسف في, في, في غيابة الجب فأنقذته ودخلت إليه في السجن فأخرجته ملكا ملكا ملكته رحمة الله دخلت إلى يوسف في غيابة الجب فأنقذته ودخلت إليه ودخلت إليه في السجن فملكت رحمة الله رحمة الله عز وجل أتت إلى أيوب إلى أيوب ها فأخرجت له الشفاء من تحت قدمه من تحت قدمه ورحمة الله دخل إبراهيم في وسط النار فجعلته فجعلتها عليه بردا وسلاما ودخلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار فأنقذتهم من الكفار رحمة الله رحمة الله لا تعز على طالب محدش يقدر يحجبها عن إنسان ولا عن مريض ولا عن مبتلى لذلك ما تغركش الأسباب ما تغركش المظاهر ما يغركش الكلام اللي ربنا هينصره هينصره وده ربنا هيحفظه هيحفظه وده ربنا هيشفيه هيشفيه يعني الكلام ده مهما مهما آه، آه، ازدادت الابتلاءات مهما اشتدت الأمور آه ليه؟ لأن ربنا لا يعجزه شيء الله تعالى لا يعجزه شيء لذلك أنا بستغرب وبستعجب لما واحد يجي يقول لي ده أنا ازداد بي المرض ده أنا تقل عليا ال- الابتلاء ده أنا ازدادت أيام فقري و- وأحزاني أقول له شوف وبقول لكل مبتلى أنا بقول لك وبقول لنفسي قبلك إذا كانت الأمور واقفة عليك وعلى قدراتك يبقى لازم تزعل ليه؟ لأن أنت ما تقدرش آه، تشفي نفسك إن كنت سقيم ما تقدرش تجيب لنفسك ولد إن كنت عقيم ما تقدرش تغني نفسك إن- إن كنت فقير ما تقدرش تبصر نفسك إن كنت ضرير ما تقدرش مم؟ ما تقدرش أمال مين اللي يقدر ربنا بس سبحانه وتعالى الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وجل جلاله لذلك إذا كانت الأمور واقفة عليك فتيأس ايأس ازعل اتألم لكن لو كانت الأمور واقف- واقفة على الله ها، إذا كانت الأمور و- وال- وال- والمشاكل بتتحل من عند ربنا يبقى تزعل ازاي يبقى تزعل ازاي شوف الراجل بيقول ايه بيقول ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج وكنت اظنها لا تفرج وكم لله من لطف خفي يدق احيانا على فهم الذكي سبحان الله العظيم لذلك احبابي رحمه الله رحمه الله منتشره في كل مكان وفي كل وقت رحمه الله دخلت إلى يونس في بطن الحوت حفظته خلت بطن الحوت لا تهضمه شوفوا عصارة الحوت المحرقة أو ال- ال- ال- اللي بتحرق أو بت- ب- بتسلخ اللحوم التي تنزل فيها ها، تخيلوا أن هذه العصارة حجبت عن انها تهضم لحم نبي الله يونس عليه السلام وبعدين وبعدين ربنا رحمه سبحانه وتعالى وانقذه من بطن الحوت لذلك رحمة الله رحمة الله يبقى لما نشوف رحمة الله سبحانه وتعالى لما نشوف رحمة الله عز وجل ما تقولش أبدا أن رحمة ربنا سبحانه وتعالى قليلة أو أنا ربنا ما بيرحمنيش ليه لا خلاص حرام حرام ده انت هتشوف دلوقتي ان رحمة الله عز وجل اكتر من رحمة الامهات ليه اكتر من رحمة الامهات هو مين اللي علم الام الرحمة مين اللي خلق الرحمة في بطن الام ومين اللي خلق الرحمة في في جسد الام ومين اللي خلق الرحمة في مخ الام ومين اللي خلق لها العواطف اللي بتتعامل بيها معاك مين تذكر كده وحاول تتفكر مين اللي, اللي, اللي خلى الأب والأم فيها الرحمة دي أو في قلوبهم الرحمة دي معايا لذلك شوف كان الشاعر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء هذان في الدنيا هما الرحماء فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء عشان كده لو تخيلنا مع بعض ان الرحمة الآن بتقسم مين أكتر حد هياخد نصيب من الرحمة بيك مين أكتر حد هياخد نصيب من الرحمة بيك هنعرف بعد هذا الاتصال السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا السلام وسهلا.
عليكم.
أهلا وسهلا أخي إيهاب ازيك يا شيخ امين الحمد لله عامل ايه الحمد لله والله احنا بنحبك في الله أحبك الله والله يا شيخ امين كنت عاوز اسال سؤال اتفضل الواحد مهما بيعمل الذنب وكده ويتوب عليه ربنا يتوب عليه طبعا طبعا يعني يعني الواحد مهما عمل وتاب ربنا بيتوب عليه أ- شوف يا شيخ إيهاب أنا مش هقول لك آه، كلام أنا لا لا، يعني أنا مش هجيب لك كلام من عندي ولكن هقول لك كلام ربنا قال أيوة.
تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا إيه من رحمة الله آه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إيه، كل الذنوب ها صح ما طب يا شيخ امين والله ادعي ادعي لنا بالله عليك حتى الشرك ربنا يغفره امين يا عم ربنا حتى بيغفر الشرك بس بشرط ان الواحد يتوب منه ويستغفر ويسلم ها لذلك النبي عليه السلام انا هقول لك بقى يا اخي ايهاب واسمع ال- الكلمتين دول في رحمه ربنا سبحانه وتعالى إيه، ربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه بيغفر كل الذنوب مهما عظمت بس بشرط خد بالك اولا لا تصر ثانيا ما تقولش انا هعمل الذنب ده وبعدين اتوب منه يعني ايه يعني ما تنويش انك تعمل الذنب وتقول بعد ما اعمله هتوب ليه الكلام ده ضعف ايمان وسوء تصور وسوء ظن ليه لانه بي بي بيخيل لنفسه وبيصور لنفسه سهولة التوبة بعد الذنب صدقني لو الواحد عايز يعمل ذنب ويقول لك وبعد كده هبقى توب ها اهو ده مغرور اهو ده مغرور آه، انا هذكر ال- ال- اللي ده حاله بمين باخوه يوسف عليه السلام قالوا قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتبوا بعدين وتكونوا من بعده قوما صالحين توبوا بعد كده ابقوا صالحين لذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له يعني بسرعه ارجعوا لربنا سبحانه وتعالى آه، النبي عليه السلام مش بقى بيقول لك ربنا يغفر الذنوب جميعا وخلاص لا ده بيقول لك يضحك الله ايه الى رجلين بص الرجلين رجل يقاتل في سبيل الله فيقتل فيستشهد طب والرجل الثاني اللي قتله ربنا بيضحك له ليه قال النبي عليه السلام فيتوب الله على القاتل فيسلم ثم يقاتل في سبيل الله فيستشهد فيدخل الجنة وشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى قد إيه واسعة ومعنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا عليكم وسهلا.
ورحمة الله وبركاته يا شيخ أمين أهلا وسهلا أخ سامح
يا شيخ أمين نحبك في الله أحبك الله يا ريت تخفض صوت التلفزيون
على راسي يا شيخ أمين الله يا يكرمك شيخ- يا شيخ أمين والله احنا حاولت كثير أنا أتصل بيك في العظماء الصغار والحمد لله رب العالمين إن أنا اتصلت بيك وأسعد بذلك أن أسمع صوتك و... وأشارك معك في البرنامج ده الله يسعدك يا شيخ امين والله نفسي الواحد يحفظ في القران الكريم واحاول الواحد يعني كل ما احاول ان الواحد يحفظ في القران الكريم ويحس ان هو مهما يقرا ومهما ي- ي- ربنا مش هنقول إنها يعني مش عارف الواحد يجيبها ازاي بصراحه يعني كل ما الواحد يفكر يعمل خير ويحس ان هو ما بيعملش حاجه أكثر شوف أكثر من قراءة القرآن يسهل عليك حفظه أس أكثر من قراءة القرآن يسهل عليك حفظه خلاص ومعنا اتصال آخر السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله
أهلا وسهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ازيك يا شيخ امين الحمد لله
والله احنا يعني بالنسبه لختان البنات
السلام عليكم تقريبا الاتصال انقطع
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أيوه
والله بالنسبه لختان البنات مم.
احنا في حيره من امرنا مش عارفين نعمل ايه يعني
والله يا أخ الأستاذ محمد معايا ايوه ان شاء الله شوف يا أستاذ محمد أنا ه- هجاوب حضرتك ب- يعني هو طبعا في عندنا برامج الفتاوى بس أنا هجاوبك إجابة سريعة يعني ختان البنات مشروع وموجود في في في في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والأحاديث اللي واردة فيه أحاديث صحيحة ومن أراد فليعد إليها وده آه، لم يحرم ولم يجرم إلا في العصور ال- إيه، الحديثة آه، في معنا اتصال آخر أهلا وسهلا يا أخ محمد السلام عليكم ازيك يا شيخ امين ازي حالك الحمد لله أشهد الله أننا نحبك في الله ونحب الشيخ محمد حسان وقناة الرحمة كلها والله أحبك الله والله يعني بصراحة مثل برنامج العظماء الصغار مم.
بإذاعة الحين والله العظماء الصغار بنجهز له باذن الله هيبقى بشكل تاني خالص ومختلف وهيبقى جميل جدا ان شاء الله يا- ان شاء اسال الله سبحانه وتعالى يعني يرزقنا فيه السداد ونعمل حاجه نافعه لل- للامه باذن الله نعم لأطفال الأمة لأن هم ده المستقبل إن شاء الله ان شاء يا الله ريت يا ريت يكون يجي يعني في ميعاد يكون ما بين المغرب يعني من بعد المغرب بحيث ان شاء الله وهيتغير ميعادها هيبقى يوم الجمعه هيبقى في الفتره اللي ما بين الع... اللي بق- اللي بين العصر والمغرب او بعد المغرب ان شاء الله ان شاء الله وان لم يكن يعني بيختار له وقت اخر مع الوقت ده كمان يعني ممكن يجي مرتين في الاسبوع او اكثر على حسب ما الاداره ترى ان شاء الله عز وجل باذن الله معايا اتصال اخر اه ف إذا قسمت ال- إذا قسمت الرحمات إذا قسمت الرحمات تفتكروا مين أكتر ناس هيطلعوا رحماء بيك لازم هتلاقي طبعا الأم والأب طب ليه؟ الأم والأب دول يعني آه، عاشوا فترات آه، عجيبة أنت ما شفتهاش ومع ولعل ما حدش شافها بشكل دقيق وبشكل تفصيلي زيهم ما حدش أدرك ال- اللي هم أدركوه في في الع- في العناية بيك في تربيتك ومحدش آه، آه، تصور اللي هم مروا بيه في في الإحسان إليك لما تشوف الأب والأم آه، هتلاقي حاجة آه، يعني انت ما ادركتهاش ابدا ومحدش يقدر يفهمها الا هم اللي هو ايه حبك في قلوبهم قبل ما يشوفوك وقبل ما انت تيجي الدنيا اساسا الكلام ده آه، حصل ازاي الاب بيتمنى يبقى اب قبل ما ينجب والام بتحب انها تحمل آه، قبل ال- قبل الحمل فانت لما بتيجي بتيجي بفرحه لعلك انت ما كنتش دقت طعم الفرحه وهم كمان وهم كانوا فرحانين بيك في الوقت ده انا هقول لكم على موقف آه، مر بيا آه، زمان كان في واحد صديقنا توفي وهو كان لسه متزوج حديثا توفي فروحنا نعزي فيه فابوه آه، كان حزين جدا وم- ومتألم جدا فجلست معاه قلت له دلوقتي انت انت زعلان ليه؟ هو مش في اجر للي للي بيموت ولده؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا مات ولد العبد قال الله للملائكه اقبضتم ولد عبدي؟ قالوا نعم قال اقبضتم ثمره فؤادي؟ قالوا نعم قال اقبضتم صفيه من اهل الدنيا؟ قالوا نعم قال وماذا قال عبدي؟ قالوا حمدك واسترجع قال ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فقال لي شوف انا عارف كل اللي انت هتقوله انت متزوج قلت له اه قال لي انجبت قلت له لا قال لي يبقى ما تعرفش يعني ايه ولد انا هحكي لك يعني ايه ولد فانا سكت وبسمع فقال لي الولد ده قبل ما يجي كنت بحلم بيه انا وامه ولما امه حملت فيه كنا في منتهى الفرحه وبنجري عشان نعرف ولد ولا بنت وبعدين بنخطط له لقدام جبنا له هدومه قبل ما يولد وكنا بنخطط له بعد ما اتولد هيدخل حضانه ايه ولما دخل الحضانه كنا بنقول هيدخل انهي مدرسه وكنا ننقي له هدومه وننقي له حاجته وننقي له العابه ونهتم بيه وبعدين لما دخل ثانويه عامه كنا كلنا قاعدين بننقي معاه كليته وبعدين لما دخل الكليه خططت له ازاي ابني له شقه وبعدين ازوجه و آه، قال لي انا ببني في ابني بقالي 25 سنه وبعدين مرة واحدة ما لقيتوش اهتمام ورعاية وحب وعطف وحنان وارتباط بقاله 25 سنة ارتباط ذهني واهت- وارتباط عاطفي وارتباط بدني ده حتة مني فهمني حاجات أنا ما كنتش فاهمها سبحان الله العظيم في الوقت ده أنا ما كنتش عارف طبعا المسألة دي خالص ولكن لفت نظري لفت نظري لقول النبي عليه الصلاة والسلام ثمرة فؤاده شوف أقبضتم ثمرة فؤاده أقبضتم ثمرة فؤاده شوف يعني ايه ثمرة يعني في بذرة بذرت وزرعة آه، زرعت وبعدين بدأت تنمو وبعدين تط... بدأت تخرج ثمارها الثمار دي جت ازاي الثمار دي جت من ارتباط كبير لسنين طويلة شفت بقى الأب والأم لذلك النبي عليه السلام آه، قال ثمرة فؤاده ثمرة فؤاده فبيقول لي وقال لي طبعا مثل ضربه لي قال لي ايه رايك لو بتبني في عماره بقالك 25 سنه وبعد ما ما حطيت فيها اخر طوبه جت العماره دي كلها اتهدت يبقى احساسك عامل ازاي؟ انا كان طبعا كانت مفاجاه الرجل ض- ضرب لي مثل عجيب ها، عشان تشوف قد ايه رحمه الام والاب ومعانا ام غاليه علينا اهلا يا ام فارس السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ امين الحمد لله بارك الله فيك يا ابني وفيكم وربنا يحفظك بحفظه سبحانه الله يكرم وتعالى حضرتك يا رب نور قلبك بالإيمان يا رب وجزاكم آمين.
الله خيرا يا شيخ أمين والله على هذه الحلقات الشيقة والله حلقات بتسعدنا فعلا عند مشاهدتها وقصص الكفاح العظيمة ال- ال- الكفاح عظيم من مخلوقات الله سبحانه وتعالى فيها الحنان وفيها الرحمة و- وفيها أحيانا القسوة سبحانك يا ربي والله حلقات تبكينا يعني ما تتخيلش حضرتك قد إيه كلنا يعني كان إلى الآن بنبكي على الدبة اللي ماتت من أجل إطعام أبنائها سبحان الله وقصة ظريفة جدا قصة القندس في بناء من البيت بتاعه يعني كانت جميلة وشيقة مش آه، هطول عليك أقول ربنا يزيدك توفيق آه، إن شاء الله ودعوتي لفضيلة الشيخ علاء آه، سعيد بالشفاء العاجل إن شاء الله وأن يرد لنا فضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان من سفرهما إن شاء الله آه، في أتم صحة وعافية ودعائي لقناة الرحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم ورحمه الله وبركاته وجزاكم الله خيرا يا أم فارس آه، الحقيقه احنا يعني برضو النهارده معانا فقرات مش عارف استاذ آه، البطريق النهارده آه، هيقول لنا آه، آه، ومعانا اتصال اخر السلام عليكم استاذ عبد الرحمن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ أمين الحمد لله حبيب قلبي يا شيخ أمين والله الله يكرمك والله العظيم ال- البرنامج البرنامج بتاعك ده برنامج رائع جدا بيحسسني إن أنا أقصى إنسان في الدنيا دي كلها لا حول ولا قوه لأن ب- بشوف حنان ال- الحيوانات والطيور والله بحس إن أنا إنسان قاسي جدا ما ليه أي قيمة في الحياة الله يجزاك خير وبارك فيك يا رب وطول في عمرك واجعله في ميزان حسناتك امين جزاكم الله خير استاذ عبد بالله الرحمن طمنا على الشيخ علاء سعيد الله يجزاك خير والله الشيخ علاء ب- الحمد لله بخير بس ادعوا له ان هو بقى مريض شويه وهو اخي وحبيبي وزميلي والشيخ علاء ليه عندنا كلنا معزه خاصه الحقيقه وربنا يشفيه يا رب ولا بأس طهور إن شاء الله امين يا رب العالمين آه، جزاكم الله خيرا آه، اخ عبد الحميد ومعانا عصام اهلا وسهلا اهلا بيك ازيك يا شيخ امين اهلا استاذ عصام عامل ايه الحمد لله اخبارك ايه الحمد لله والله احنا سعداء ان احنا بنتصل بحضرتك ومبسوطين قوي قوي قوي لان احنا الاولاد عندنا بيستنوا البرنامج بتاعك ده آه الحمد لله رب العالمين بفضل الله بس في عندي مشكله صغيره اتفضل عندي عبد الرحمن عنده سنتين مم.
ونفسي يحفظ القرآن فتنصحني بايه؟
والله آه، آه، هو سنتين معرفش ب- بيتكلم كويس ولا لا قال لان والدته يعني سبحان الله آه، يعني قبل ما يتولد هي نادره لله سبحانه وتعالى نعم عبد الرحمن فاحنا نفسنا ي- يحفظ القران ويطلع دلني بالله عليك على ع- ع- ان هو يحفظ القران تحت ايديك الله يكرمك هو احنا ان شاء الله باذن الله في دار جاري انشائها ل- لاعداد العظماء الصغار ان شاء الله تعالى تفتح قريبا قدامنا حوالي شهر ونص شهرين وهتفتح بشكل جميل جدا وهيبقى فيها حاجات طيبه ان شاء الله بس تابعنا وان شاء الله باذن الله انا خد رقمي من الكنترول وباذن الله تعالى آه، آه، هدلك عليه ان شاء الله آه، في اتصال اخر آه، آه، علشان كده بقول لكم يا اخواني شوف ارتباط الاب والام بيك تفتكر الرحمه بقى اللي, اللي الاب والام وجدوها في قلوبهم دي ويعني كما وكيفا تفتكر كميه الرحمه اللي في قلوبهم اكتر من رحمه ربنا او حتى زيها مش ممكن تفتكر آه، كيفيه الرحمه نفسها اكتر مش ممكن لذلك انت تسأل نفسك مين اللي حط الرحمة دي في قلب الأب والأم مين اللي علمهم إياها مين اللي حننهم عليك معايا آه يعني آه سبحان الله العظيم احنا عندنا آه آه الأمهات صاحب صاحبة أكبر قدر من الرحمة في في يعني في رعاية الأبناء عملت ثلاث حاجات ما عملهاش حد غيرها في الدنيا حملت ووضعت وأرضعت دول ثلاث حاجات الأم عملتهم محدش شاركها فيهم احنا خدنا آه، يعني آه، بعض مظاهر الرحمة قبل كده في آه، آه، الأمهات النهاردة بإذن الله عز وجل هنشوف إزاي الأم في الحمل ورحمتها آه، آه، آه، طب ناخد الاتصال وبعدين نكمل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ امين بارك الله فيك جزاكم الله خير وجزاكم الله يكرمك انا والله يعني جايزه اولادي لما بيسمعوا كلام ان هم يتفرجوا على برنامجك والله الله يكرمك ربنا يرفع قدرك باذن الله آمين أمين. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه يعني بالنسبه للبر- للموضوع مم.
آه، يعني الناس مش عارفه قيمه الام الناس مش عارفه قيمه الام اللي معاها يعني مم.
لازم الواحد يبر امه ويبرها بعد ما تتوفى وبيرها وهي موجوده يعني انا ما عرفتش يعني ايه ام غير لما جبت اولاد ولما امي توفت وعايزه اقول آه، اللي معاه امه معاه باب من ابواب الجنه يعني يعني انا اسفه انا مرتبكه بس عايزه اقول لك آه، يعني كل واحد المفروض آه، يعرف ان امه دي هي الجنه آه، وانا ب- بقول اهو يعني لو انا قصرت انا انا اسفه مش قادره مش قادره لا كلمي كلمي ام عمر احنا يعني احنا بنستفيد وبرضه اخواننا المشاهدين بيستفيدوا آه، احنا احنا بنتكلم آه، يعني احنا بنتناصح في الله عز وجل اتفضلي
بس انا بس عايزه انبه ان الام ديت يعني ده خير من عند ربنا يعني ومش اي حد بيكون له ام واللي يكون له ام وي- ويعصيها ويعقها يعني ما يبقاش كويس ما يبقاش كويس وانا ما عرفتش يعني ايه قيمه امي غير بعد ما توفت امي سابتني وانا عندي 14 سنه وكنت عيانه بس ما بسمعش الكلام وما بذاكرش وبتاع لما بقيت ام ولما مات راحت مني ولله الحمد يعني احنا ربنا نفسنا بنفسنا انا واخواتي الحمد لله رب العالمين يعني وقناه الرحمه عايزه اقول لك والله العظيم ربتنا يعني انا انا حياتي دلوقتي قناه الرحمه يعني انا ما اقدرش اعيش من غير اولادي وزوجي ربنا يبارك لنا فيه وقناه الرحمه ربنا- ربنا, يبارك لكم جميعا ربنا يا رب.
يكرمك يا ام عمر وجزاك الله خيرا على المداخله اديكم سامعين يا اخواني الام يعني آه، ليها منزله عظيمه ازاي آه، آه، وفعلا يعني في الاثر المشهور جدا آه، الام اللي كانت عايشه وبعدين آه، كان آه، ال- الابن كان بيرزق ببرها رزق واسع فلما توفيت آه، رأى في الرؤيا من يقول له كنت ترزق آه، بأمك فأع- فاعمل عملا ترزق من أجله الآن آه، معنا اتصال آخر بقى ولكن المرة دي من الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الاخ جلال من الجزائر أهلا وسهلا أخي جلال
كيف حالكم؟
الحمد لله
والله الحمد لله إن- يشهد الله اننا نحبكم ل- في وجه الله أحبكم الله آه، طيب معذرة الاتصال انقطع معنا اتصال آخر من المنوفية السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت عايزه استفسر عن حاجه
اتفضل
آه انا دلوقتي مخطوبه بقالي خمس سنين وجت آه والدتي قالت ان انا رضعت من آه من حماتي هما بيقولوا حماتي بتقول مرتين ووالدتي بتقول خمس مرات واحنا سالنا انا رحت سالت يعني في ناس قالوا لي يجوز وفي ناس قالوا لي ما يجوزش فانا عاوزه اعرف دلوقتي الحل ايه واما جيت حطيت والدتي قدام الامر الواقع دلوقتي قالت لي لا ده انت رضعت مرتين عشان ما يحصلش مشاكل فانا عاوزه اعرف يعني ايه الحل لا الحل اللي أرضعتك ومتأكدة أنها أرضعتك عدد معين من المرات حضراتكم بتجيبوهم وتقسموا عليها آه، بالله سبحانه وتعالى آه، عدد من المرات ثلاثة مثلا أو حاجة بالتأكيد وال يعني وال- والوضوح إنها أرضعتك كذا من المرات وبعد كده تبدأوا تستفتوا في عدد المرات اللي رضعت فيها بشكل يقيني آه، وده طبعا يعني آه، أرجو أن أسئلة الفتاوى تحال على آه، آه، حلقات الفتاوى كل يوم على قناة الرحمة آه، بعد العصر اتصال آخر آه، فاحنا بنقول يا اخواني آه، آه، ال- معنا اخونا خالد من سوريا السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، كنت انا بدي اخذ بس رقم الدكتور امير صالح آه، لو سمحت هو طيب هو في كنترول حضرتك ممكن تاخده ان شاء الله آه، خلاص يا اخواني آه، احنا عندنا آه، آه، بقول لكم ثلاث حاجات الام مميزه بيها عشان تعرف يعني ايه ربنا ارحم من الام بولدها احنا في المره اللي فاتت آه، شفنا ال- ال- رحمه الام ولهفتها و- و- وانقاذ آه، ابنها والحفاظ عليه والتضحيه عشانه لكن المره دي هندخل في منطقه دقيقه حبتين وهي ال- ال- الجنين اللي بيصنع داخل الام الجنين اللي بيصنع داخل الام بيخلق داخل الأم دي لوحدها آية ومعجزة من معجزات ربنا سبحانه وتعالى في الأمهات يبقى أول حاجة لازم نعرفها كلنا أول حاجة اللي هو المصنع الوحيد للبني أدمين مش موجود إلا داخل بطون الأمهات والله أخرجكم من بطون أمهاتكم يا إيه شوف هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء يعني ربنا بيصور الم- المخلوقات داخل الأرحام داخل ظلمات ثلاث جوه بطون الأمهات ودي لوحدها يعني فضل عظيم جدا جدا انك تبقى جوه بطن الام جنين وبعدين تكبر وتنمو وبعدين آه، يعني سبحان الله العظيم لحد ما تتكون والروح تدب فيك وملائكه عماله تكتب لك ارزاقك واقدارك وعمرك واعمالك وكل ده حاجه سبحان الله العظيم يبقى دي اول فضل للام انك انت بتصنع جواها وهنشوف بعد شويه بعض من هذه المظاهر ازاي الجنين بيتعمل جوه بطن الام معايا طيب آه، تاني حاجه تاني حاجه آه، ال- الوضع يعني يعني ايه انسان ينفصل عن امه ده طبعا احنا يعني هنشوف مظاهر الرحمه دي ازاي الام بتح- بتبقى كل همها انها ترحم جنينها و- وتولده بشكل طبيعي عشان ما يتألمش ويتعب او يحصل له مكروه ده انت هتشوفه في الحيوانات سبحان الله العظيم فما بال بني آدم يعني ما ما سمعناش مرة عن آه، عن حيوان آه، راح مثلا ل- لطبيب من الحيوانات عشان يعمل له عملية قيصرية يتفتح مثلا 10 15 سم في بطن الأم علشان يطلع جنين دي ب- يعني شوف امهات ال- ال- الامهات الادميات والبشريات قد ايه بتعاني و- وسبحان الله العظيم بيتفتح فيها سبع طبقات داخل اللحم والجلد والعضلات والرحم وقال- لحد ما يطلع الجنين وبعدين ده كله يتخيط مره تانية قد ايه المعاناه والتعب والمشقه آه، ال- الولاده شوف ال- ال- الوضع ده لوحده الام ربنا وحده الاعلم بيها سبحان الله العظيم لذلك حملته كرها ووضعته ايه كرها معايا وقال تعالى آه، وهنا على وهن يعني تعب على تعب طيب وال- والفضيلة الثالثة ان كان اكلك منها الرضاعة آه، ال- ال- ال- يعني بعد ال- الحمل وبعدين الوضع وبعدين الرضاعة ال- ال- المشاهد اللي احنا هنشوفها بعد شوية يعني أرجو أستاذ محمد البطريق آه، يعني يكون آه، جاهز بيها آه، احنا عندنا مشاهد آه، آه، استاذ محمد هنبدا آه، آه، آه، طيب آه، احنا عندنا آه، النهارده مشاهد في الولادات أو- ولكن هناخدها بعد هذا الاتصال ارجو انها تكون جاهزه بعد هذا الاتصال السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ امين اهلا وسهلا يا فندم ايوه الله يعطيك العافيه امين كيف حالك ان شاء الله بخير الحمد لله عساك بخير الحمد لله الله يكرمك يا رب امين بس لو سمحت بدي اسالك سؤال لو سمحت اتفضل آه عندي طفل عمره سنتين نطقه جيد امم آه، وبيع- وبيبدا بي- بيحفظ بشكل بشكل بسيط مثل- مثل ال- ال- سوره الفاتحه كيف الطريقه لحتى اقدر احفظه ال- ال- ابدا ابدا حفظ القران آه، ج- ج- جيب له محفظ يكون ذكي يبدا يردد آه، والله عندنا عندنا في سوريا سنتين بقول لك ص- ص- صغير ما ما ما ممكن في ناس في ناس بتعرف تعلم الصغيرين لكن آه، يعني احنا آه، المهمه الاولى في في تعليم الاولاد وتحفيظهم القران بيبقى اساسا على الاب والام وهم في هذه السن الصغيره عشان كده آه، ال- ال- الامهات بي- بينفع فيهم التلقين اكتر من المحفظين في هذا السن او في هذه السن كان معانا طفل يمكن طلع معانا في عظماء صغار آه، اسمه تبارك الطفل ده كان عنده أربع سنوات وده كان أصغر واحد حافظ القرآن على مستوى العالم وطبعا جاي معانا واتعمل له حفلات تكريم آه، تبارك آه، الحقيقة حافظ القرآن كله وهو ابن أربع سنوات أربع سنوات أربع سنوات آه، حافظ القرآن كله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله وعايز أقول لك بقى إن أخوه زياد هو الآخر يعني طلع له أخ تاني اسمه زياد برضه حافظ القرآن في نفس السن ده كان بسبب إيه؟ بسبب أبوه وأمه بيرددوا معاه القرآن كتير جدا وبي يعني بي آه، بيعلموه ولذلك الولد أتقن سبحان الله العظيم أتقن ال- ال- القراءة وأتقن القرآن وحفظ هو حفظ وأخوه كمان حفظ ربنا سبحانه وتعالى آه، يرزقنا وإياكم وأولادنا و- وذوينا حفظ القرآن الكريم آه، تعالوا بقى نشوف آه، تعالوا نشوف فقراتنا ونشوف معاناة الأمهات مش هنجيب البشريات لكن هنشوف معاناة الأمهات اللي يسر لينا إن احنا آه، نطوف ونجيبها لكم تعالوا نشوف ولادة آه، الفيل ودي طبعا لقطة نادرة جدا آه، آه، آه، هنشوفها ادي فيلة فادي الفيله ب- بتولد شوفوا الامها وعماله تحرك زلومتها دي الطفل ال- ال- الفيل وهو جوه ده الحبل السري ده الحبل السري آه، آه، شوفوا ادي هيتقطع الحبل السري سبحان الله العظيم
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا شوفوا قد ايه ادي الفيل
وهو ادي الفيل بيسقط اهو من من رحم الام وسبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ادي الفيل نزل ربنا الهادي الودود شوفوا قد ايه هذا فيه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه سبحان الله ادي ال- ادي الفيل ادي الفيل طلع اهو وقف على رجليه شوف اول
فارتجي دوما رضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه بس آه، آه، آه، وارضع بقى يا سيدي وتهنى ادي امك معاك ارضع واتبسط آه، والام الحنون ادي الام اهي سبحان الله العظيم ويسعد الطفل الرضيع مع امه وادي بقى الزرافه شوفوا بقى الزرافه تقع من فوق طول الزرافه شوفوا التعب والعناء والمشقه آه، سبحان الله العظيم وتقع الزرافه الصغيره شوفوا بقى هم الزرافه الام يعني شوفوا آه، آه، آه، الزرافه الام هتعمل ايه ه- هت- هتنظف بنتها اهم حاجه عندها انها تعتني ببنتها شوفوا هتنظفها ازاي وتشيل الغشاء اللي هو كان عليها داخل بطنها وتبدا تقومها وتوقفها علشان آه، تساعدها على آه، حياه آه، مستقر شوفوا هتبدا شوفوا قد ايه ادي الام آه، وادي ال- آه، الزرافه الصغيره هتبدا تقوم آه، شوفوا قد ايه قد ايه التعب والمشقه سبحان الله لازم تقوم ولازم الأم هتساعدها شوفوا الأم بتشمها إزاي برحمة وطبعا احنا عارفين ان الحيوانات كلها بتتكلم وفي لغة بين الحيوانات وبعضها بتتكلم فيها كلام واضح وصريح واحنا عارفين كلنا النملة اللي كلمت مع سيدنا سليمان شوفوا ادي الفرس بقى شوفوا ازاي الفرس بتولد شوفوا العناء وال- والالام احنا تعمدنا الحقيقه ان احنا نجيب فقرات طويله شويه في ال- في الولاده ل- لشده الالام شوفوا قد ايه قد ايه ادي ايه شوفوا الام عماله سبحان الله العظيم اه، تحاول تخرج ابنها وجنينها من بطنها سبحان الله اه، يعني المخاض ده يعني سبحان الله العظيم شيء مؤلم وشيء يعني خروج روح من روح وخروج جسم من جسم وقد ايه المسألة فيها مشقة و سبحان الله العظيم وهنا بيضطروا يساعدوها علشان خروج ابنها و سبحان الله آه، شوفوا هذا الجسم كله وضخامته ويخرج من امه وشوفوا آه، مع الالام دي كلها والمشقه دي كلها شوفوا ايه اكتر حاجه بتبقى المخلوقات مهتمه بيها بعد الولاده ايه اكتر حاجه يا ترى اكتر حاجه شوفوا سلامه الجنين وانها تشمه وتلعقه و- وتحاول تقومه وتحاول ترضعه يعني هذه الالام لا تزدها على جنينها إلا رحمة حب وعطف وحنان شوف دلوقتي يعني لو الفقرة جات لنا كاملة هنشوف ال- للأسف ما جاتش كاملة طب هنا بقى البقر طبعا يعني البقر سبحان الله آه، هنا البقرة شوفوا أدي البقرة شوفوا قد إيه بتحاول تطلع جنينها شوفوا الرحمة اللي فيها كل الحيوانات دي ادي آه، رحمات ورا رحمات عناء إحنا بقى- يعني تعمدنا نجيب هذه المناظر اللي فيها عناء المخلوقات علشان كل ابن يعرف قد ايه امه بتعاني وبتتعب فيه إن كانت هذه الحيوانات ممكن تلد من غير صراخ وألام كبير يعني زي ال- الأمهات ال- الأدميات بس ده علشان نعرف فضل الأم عشان نشوف قد إيه- شوفوا العناء شوفوا التعب والمشقة اللي بتتكبدها مثل هذه الأمهات وده خرج بسلام لكن شوفوا هي أول ما ما- ما بتولد و- وخلاص الجنين بيخرج منها آه شوفوا أهم حاجة عندها إيه؟ أهم حاجة إنها آه تروح له وتشم و- وتحاول تنظفه آه شوفوا سبحان الله العظيم آه
مجيب للدعاء ومن دعا ربنا سبحان الهادي الله خرج
فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود شوفوا عايزه تقوم عايزه تقوم ليه بقى ما بتدورش على نفسها هي بتدور على جنينها آه، شوفوا ما بتدورش على نفسها اهم حاجه جنينها واهم حاجه آه، انها آه، حريصه على سلامته وازاي انها آه، تخلصه من اي اذى ممكن يصيبه ما تدورش على نفسها سبحان الله العظيم كذلك الامهات آه، يعني امهاتنا كان اسعد لحظه بعد الولاده انها تشوف الولد تطمن عليه وتسال يا ترى كويس ولا في عنده مشكله شوفوا قامت كل همها شوفوا تعمل ايه انها آه، تشمه وتلعقه وتحاول تنظفه شوف الام ادي رحمه الام اللي هي اساسا من رحمه ربنا سبحانه وتعالى تعالى بقى المنظر ظريف جدا وهو ولاده الايه الحوت ادي شوفوا آه، جزء من الحوت الصغير خارج من الام اهو من بطنها وسبحان الله العظيم شوفوا لقطه نادره الحقيقه وبتحاول تخرج شوفوا الالام كل ده محاوله لخ- لاخراج الجنين عمال تحرك نفسها يمين وشمال وفوق وتحت عايزه تخرجه آه، وب- وبلطف عايزه تخرجه بلطف شوفوا اهي شوفوا قد ايه ادي والجنين خرج سبحان الله العظيم لا اله الا الله الامر يعني قد ايه آه، وشوف بتجري وراه وبتحاول تلمسه بتحاول تشمه بتحاول تكلمه بتحاول تقول له آه، الف حمدا لله على سلامتك انت بقى اللي كنت تعبني وتعالى بقى نلعب مع بعض ونبلبط في الميه تعالوا نشوف منظر تاني بس أدق شوية في نفس الحوت أهو بيخرج من بطن أمه شوفوا قد إيه آه، المسألة عاملة إزاي الحقيقة لقطة نادرة آه، يعني لقطة نادرة دي فيران ده احنا جبناها ليه طيب جبناها عشان ما حدش يتصور ان في مخلوق على وجه الارض لا فيران ولا صراصير ولا اي حاجة الا وهو في قلبه رحمة على اولاده دي فقرة بتولد نفسها شوفوا قد ايه بتولد نفسها سبحان الله العظيم بتولد نفسها ازاي شوفوا مراحل الوضع قد ايه شوفوا ب... ب... ب... بتفسح المجال لاولادها ان هم يولدوا ادي اول المخاض آه، بجالها المخاض اهو جالها سبحان الله العظيم وبعدين بتبدا تولد نفسها من غير ما حد يساعدها ومن غير ما حد وشوفوا هتولد قد ايه سبحان الله العظيم ادي آه، زي ما بقول لحضراتكم المخاض وادي بدايه اول واحد مولود يط- يحاول يطلع اهو آه، اللي عليه العلامه دي بيبدا آه، يطلع شوفوا قد ايه شوفوا بتلعقه آه، آه، الجنين بتلعق جنينها قبل ما يخرج وبتنظفه بتحاول آه، ت- ت- ت- تحرص على سلامته وهو خارج آه، سبحان الله العظيم ادي اول واحد خارج اهو وشوفوا قد ايه لوحدها وعماله في جحرها لوحدها في ضلمه بتاع مين اللي نزل الرحمه في قلب هذه المخلوقه الضعيفه المجهوله داخل جحرها والدنيا ضلمه وشوفوا ادي كام جنين بقى واحد اتنين تلاته سته سته هم ست اجنه بيخرجوا بتولدهم واحد ورا واحد اهم خرجوا منها آه، شوفوا قد ايه حمر وصغيرين وما لهمش فرو ولا ليهم اي حاجه لا يعرفوا اي شيء في الدنيا شوفوا قد ايه تلعق وتنظف و... و... وت- وترعى شوفوا هتشوفوا دلوقتي ادي بعد ما خرجوا آه، آه، هيعملوا ايه كله هيجري على امه عشان آه، يرضعه لان هي هم دول سبب هي دي سبب حياتهم وهو- وهي دي اللي حبتهم وهي دي اللي رحمتهم من غير من غير تردد هم بيجروا على امهم لذلك الواحد ما يفتكرش هو أم- امتى حب امه آه، لكن حبها كان في قلبه من قبل ما حتى يتولد لان في ارتباط بينهم كبير جدا هنا بقى الارانب ودي آه، شوفوا قد ايه ادي ارنبه بقى دي بتولد ادي واحد واللي بعديه طبعا آه، ما شاء الله الارانب انتوا عارفين عددهم آه، واثنين وثلاثه وبداوا يسقطهم وبداوا يتحركوا برضو بيتحركوا عشان ايه عشان الرضاعه شوفوا عدد الارانب كله في حضن امه وعمالين يرضعوا ومبسوطين ومتدفيين في احضان الامهات آه، شوفوا هنشوف بقى اللي بعد كده حتى الكلاب شوفوا طول النهار بتسعى بتسعى ليه شوف عماله تاكل هتقابل آه، رزقها في الارض آه، ادي آه، رزق آه، كلت وادي حشرات برضو كلت يا ترى ليه تفتكروا الامهات دي بتفكر في ايه انا هقول لكم قصه في مره قادمه ان شاء الله تعالى عن ظابيه ك- ب- طو- وهي بتاكل عايزه تاكل عشان توفر لاولادها رضاعه شوفوا كم الكلاب الصغيره دي كل دول مستنيين امهم يا ترى انتم مفكرين الام دي بتاكل عشان تشبع لا الام ده هي بتاكل عشان تلاقي آه، مجال ترضع بيه اولادها الرحمه اللي موجوده فيها واللي علمها الرحمه دي واللي حطها في قلبها وعملت حساب كل طفل من اطفالها علشان يرضع مين اللي حطها شوفوا قاعده وبكل الرضا وبكل ال- ال- الهنا قاعده ومبسوطه وبترعى اولادها وبيرضعوا منها بمنتهى اللطف الكانجرو بقى أه، الحقيقه في فقرات كتيره ما جبناهاش هنجيبها المره الجايه ان شاء الله ده اغرب موقف الحقيقه مر بيا آه، في في المساله ده اهي شوفوا الكانجرو ضخم قد ايه بص هيطلع جنين قد ايه خليكم معايا شوفوا ادي الجنين بيخ... بيخرج اهو ادي الجنين بيخرج اهو سبحان الله العظيم جنين آه، صغير جدا جدا جدا هتشوفوا حجمه قد ايه ما يجيش مثلا قد حق- عقلة الاصبع انا استغربت تفتكروا ليه تابعوا معايا في الموضوع ده وهتشوفوا دلوقتي هو ايه اللي بيحصل شوفوا هي بتولد نفسها برضو شوفوا رحمة الأم شوفوا أدي الكانجرو تفتكروا تتخيلوا يا إخواني وأخواتي إن حجم الكانجرو الكبير ده يولد الحجم الصغير جدا ده تفتكروا ليه بصوا الكانجرو الصغير رايح فين بصوا هو لسه ما اكتملش نموه أساسا كجنين شوف هو رايح فين عمال يسعى وي... و- ويكافح ويطلع ويتسلق تفتكروا رايح فين رايح للكيس اللي بيقعد فيه طول عمره بعد كده جوه بطن امه شوفوا ايوه اهو عمال ي- يطلع يطلع لحد ما هو يوصل في في فوهة الكيس اللي جوه بطن الكانجرو عارفين ليه هتشوفوا دلوقتي اهو وصل جوه الكيس اهو وامه طبعا عارفه سبحان الله سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى سبحان من خلق فسوى وقدر فهدى لان مكان الرضاعه بتاعه و- والاكل بتاعه اللي هي اللي هيكمل فيه نموه بعد كده موجود جوه هذا الكيس شوفوا هيفضل ي- ي- يبحث بيبحث عن مكان الرضاعه اهو سبحان الله العظيم شوفوا هو ملوش عيون اصلا دلوقتي يعني انت لو نظرنا في وجهه اهو شوفوا وجهه مفيش عيون يشوف بيها بشكل كويس اهو شوفوا التقم ثدي الام وبدا يرضع ويتهنى لحد ما يكبر جوه بطن امه او جوه آه، كيس اللي هو كيس الكانجرو اللي بيبقى آه، آه، هو بيبقى مغلف كده حوالين بطنها شوفوا قد ايه الرحمه اللي من الام آه، امهات آه، للحمل وامهات تضع وترضع وترعى لذلك صدق رسول الله الجنة تحت أقدام الأمهات الحديث ده مصححه فضيلة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وأنا اتبسطت أن لقيت الحديث ده له وجه في التصحيح آه، لذلك رغم أنف امرئ أدرك أبويه على الكبر أحدهما أو كلاهما ولم يدخلها الجنة بر الأم شوفوا قد إيه رحمة الأم آه، كفاها بأنك تبرها إن آه، النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل وقال يا رسول الله أصبت ذنبا عظيما قال له هل لك من أم؟ ها ليك أم؟ قال لا قال هل لك من خالة؟ قال نعم قال اذهب فبرها يعني بر الخالة كمان يدخل الجنة آه، آه، وعلشان كده محدش يعق أمه وأبوه ليه؟ لأن أكتر ذنبين في الدنيا أكتر ذنبين في الدنيا ربنا يعجل يعجل العقوبة ل- لصاحبها حاجتين عقوق الأم عقوق ال- الأب والأم وقطيعة الرحم طب والتاني البغي إن واحد يبقى ظالم يبقى باغي قال النبي عليه السلام ما من ذنب هو أحرى هو أكثر آه، آه، آه، يعني هو أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له من العذاب في الآخرة كمثل البغي الظلم الكذب والافتراء كمثل البغي وقطيعة الرحم وقطيعة الإيه؟ وقطيعة الرحم علشان كده آه، لازم نراجع نفسنا نشوف رحمة آه، آبائنا وأمهاتنا بينا عاملة إزاي ونشوف رحمة ربنا الذي هو أرحم من الأم بولدها وشوف قد إيه أنت شفت حمل ثقيل وهنا على وهن ووضع وهنا على وهن ورضاعة وضعف آه، أمك تعبت وأمك آه، آه، يعني آه، كافحت عشانك وعلشان تتربى ربنا أرحم من كل دول بيك فلا تيأسن من رحمة الله أبدا وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وإلى اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل في اللؤلؤ والمرجان في شرح صفات الرحمن بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى الخميس القادم إن شاء الله عز وجل لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام غدا في يوم الجمعة فهو من خير الأيام ووصى رسول الله بالصلاة والسلام عليه ولا تنسوني من صلاة دعائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته